البهائية دين باطل مخترع قام على شعوذة دجال ادعى النبوة أولا ثم ادعى الألوهية البهائية خرجت في أحضان الاحتلال الروسي والاحتلال الإنجليزي وبمعاونة اليهود والصهيونية العالمية العالمية عقيدتهم يعتقد البهائيون أن الباب علي محمد رضا الشيرازي هو الذي خلق جميع الأشياء وخلقها بكلمته عقيدتهم يقولون بالحلول والاتحاد يعتقدون بتناسخ الأرواح يقولون بأن الأديان تسع أديان يقولون بنبوة بوذا وبرهامة وكنفشيوس وزرادشت عابد النار ومن معتقداتهم أنهم ينكرون معجزات جميع الأنبياء وينكرون الملائكة وينكرون الجن وينكرون الجنة والنار وينكرون القيامة عقيدتهم يحرمون الحجاب على المرأة قبلتهم في الصلاة قصر البهجة بعكا المحتلة بإسرائيل يعني الصلاة عندهم تؤدى ثلاث مرات فقط كل صلاة ثلاث ركعات عقيدتهم لا توجد عندهم إطلاقا صلاة جماعة إلا صلاة الجنازة يكبرون على الميت فيها ست تكبيرات مع كل تكبيرة يقولون الله أبهى
عقيدتهم بيصوموا في الشهر التاسع عشر اللي هو آخر شهر في السنة البهائية الصوم عندهم مفروض على مين؟ على الواحد من سن الحادية عشرة إلى 42 سنة يعني واحد عنده 42 سنة ويوم ما يصومش هيه مش هنصوم تاني البهائية كتابهم معانا كتاب اسمه الأقدس بتاع ربنا سمعني يا اخوي شنف وداني يا امور كتب عليكم تجديد اثاث البيت كل تسعة عشر يوما رواه نجار رواه نجار
ماذا تعرف عن البهائية؟ محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور يقدمها لكم إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع والآن مع المحاضرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن امته ورسولا عن دعوته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا آمين آمين آمين أما بعد فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لقاء حول موضوع كثر فيه ومن حوله اللغط في هذه الاسابيع القليله الماضيه فما هو يا ترى اصدرت المحكمه الاداريه في 4 ابريل 2006 حكم يقضي بحق البهائيين في ان يكتبوا في خانه الديانه في الأوراق الرسمية الديانة بهائي وأثار هذا الحكم الغريب كل علماء الأزهر بل وكل دعاة الإسلام بل أثار جميع أعضاء مجلس الشعب بلا استثناء الكل أنكر وشدد في النكير وهذا جميل وحسن هذا الخبر وهذا الموضوع أثار التساؤلات الكثيرة ما هي البهائية؟ ما هي البهائية؟ ما حقيقتها؟ البهائية دين باطل مخترع قام على شعوذة دجال ادعى النبوة أولا ثم ادعى الألوهية وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم الانبياء فلا نبي بعدي طبعا اللي ادعوا النبوه اكثر من ثلاثين لكن النبي قال هنا ثلاثون ان دول ثلاثين كثر اتباعهم وانتشر باطلهم واضح دجالون العجيب ان البهائيين يفسرون القران بتفسير باطني عجيب مضحك ويفسرون السنه بتفسير عجيب مضحك اذا ذكرنا لهم هذا الحديث قالوا نعم هذا حديث صحيح فعلا النبي محمد قال انا خاتم الانبياء لكن معنى خاتم ايه زينه خاتم الانبياء يعني زينه الانبياء كما ان الختم زينه اليد ما هذا التفسير العجيب سبحان الله العظيم وروى الامام ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه والحاكم وابن حبان عن ابي هريره رضي الله عنه وعن جميع الصحابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى او ثنتين وسبعين فرقه الشك من مين من الراوي وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وستتفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وصفها إيه على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم فاللهم مسكنا بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم آمين آمين ما هي البهائية البهائية حركة نبعت من المذهب الشيعي الشيخي سنة 1844 ميلادية خرجت في احضان الاحتلال الروسي والاحتلال الانجليزي وبمعاونه اليهود والصهيونيه العالميه دين باطل مخترع قام على البابية والبابية دين باطل مخترع أسسها علي محمد رضا الشيرازي ولد في قرية إيرانية بنواحي مازندران يبقى الجماعة البهائية دول طلعوا فين؟ في إيران وإيران بلد مشحون بالأباطيل والبدع والاختراعات يعني الجو هناك مهيأ لتفريخ أي ضلالة في السادسة من عمر علي محمد الشيرازي تعلم على يد دعاة الشيخية الشيعية وذهب إلى بغداد وبدأ يرتاد مجالس إمام الشيخية الضال في زمانه كاظم الرشتي ودرس أفكاره وفي مجالس الضال الرشتي الشيعي تعرف علي محمد رضا الشيرازي على جاسوس روسي الجاسوس الروسي اسمه كينزاد الغركي ادعى الإسلام بالباطل وسمى نفسه بعيسى النكراني وبدأ الجاسوس الروسي يلقي في روع علي محمد رضا الشيرازي أنه هو المهدي المنتظر وهو الباب الموصل للحقيقة الإلهية وأنه سيظهر أمره بعد وفاة شيخ الشيخية الرشتي وانت عارف الجماعة الشيعة إلى الآن كل يوم يقفون أمام سرداب في سامراء ومعهم الدواب ومعهم الطعام مستنيين مين المهدي المنتظر بتاعهم اللي هو ابن الحسن وابن محمد الحسن العسكري كل يوم مستنيينه اخرج يا مهدي ولن يخرج ده كان طفل صغير مات وغاب في سرداب وانتهى امره هذا بخلاف مهدي الحق الذي لا يعرفونه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الخميس خمسة من جمادة الأولى 1260 هجرية الكلام ده بقاله أكتر من 150 سنة هذه الضلالة وفي 23 مارس 1844 ميلادية أعلن علي محمد رضا الشيرازي أنه هو المهدي المنتظر وصدقه أتباعه ثم أعلن أنه نبي كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم أعلن أنه أفضل من موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام وانخدع به العامه وآمن به تلاميذه واختار 18 مبشر لضلالته ثم قبض عليه رجال الأمن في إيران وجاءوا بالعلماء ليناظروه فناظروه فأعلن توبته من على منبر مسجد الوكيل في إيران ذلك بعد أن عاث في الأرض فسادا وتقتيلا وتكفيرا وبعد ست سنين ادعى الباب أنه حل الله فيه حلولا ماديا جسمانيا يعني قال إن هو ربنا مش ادعى النبوة وقال أنا أفضل من الأنبياء وبس ده قال إيه أنا رب العالمين فقبض عليه ثانية وأمرت وحكمت عليه الحكومة الإيرانية بالإعدام رميا بالرصاص فأعدموه كان معاه مجموعة من المجرمين أسسوا لهذا الباطل منهم امرأة تلقب بقرة العين قرة العين دي اسمها الحقيقي أم سلمى بنت الملا محمد صالح القزويني دي كانت مهندسة أفكار البهائية وكانت امرأة جميلة وخطيبة ومؤثرة ولسنة فصيحة وجميلة وجذابة وإباحية فاجرة كانت امرأة إباحية فاجرة لدرجة إن جوزها تبرأ من أولاده منها قال دي امرأة فاجرة دول مش عيالي دي اللي مؤسسة للبهائية امرأة إباحية فاجرة في سنة 1464 في شهر رجب اجتمع تلاميذ الباب الذي أعدم في مؤتمر بدشت في إيران وتآمروا على قتل ملك إيران المسمى بالشاه ناصر الدين إلا أنهم قبض عليهم وكان من بينهم هذه المرأة فحكم عليها بالإعدام حرقا غير أن الجلاد خنقها حتى قتلها ثم أحرقت وقبض على البهاء اللي هو حسين علي النوري وانت عارف كلمة نوري عند المصريين معناها ايه يقول لك ده راجل ايه نوري مؤسس البهائية بقى اصلا حسين علي النوري قبض عليه لكنه قبل أن يقبض عليه استطاع أن يفر إلى السفارة الروسية في إيران ولم تسلمه السفارة الروسية للسلطات الإيرانية إلا بعد أخذ العهود والمواثيق عليهم بألا يعدموه أنا بقول لك البهائية طلعت في حضن مين؟ الاحتلال الروسي والإنجليزي واليهودية والصهيونية العالمية سلموه واستطاعوا أن يخرجوه من السجن ونفته إيران إلى تركيا نفته هو وأخوه صبح الأزل حسين علي النوري وأخوه الملقب بصبح الأزل الباب اللي إيران أعدمته ده كان قد أوصى بالخلافة من بعده للبهاء الميرزا حسين البهاء اختلف حسين البهاء النوري ده مع أخيه صبح الأزل كل يقول أنا خليفة الباب اختلف وتآمرا على بعضهما ودس كل واحد منهما السم لأخيه في الطعام ليقتله يقول لك احنا البهائية دعوتها توحيد العالم توحيد عالم ايه ضلالية اما مؤسس البهائية ما عرفش يتوحد مع اخيه حط له السم في الاكل احنا هنبكش على بعض طيب وفوا الى ادرنة بتركيا وأدرنا في تركيا كانت مليانة يهود فاستقبل اليهود البهائيين بحفاوة بالغة كثرت المشاكل بين الأخين فنفى السلطان العثماني صبح الأزل ده إلى قبرص وعاش فيها إلى أن مات وأوصى لولده من بعده ابنه من بعده تنصر ومات نصرانيا وتفرق أتباعه مفيش مبدأ أصلا ونفى حسين البهاء إلى عكا بفلسطين ومعه أتباعه ومعه بعض أتباع أخيه فقتل أتباع أخيه شر تقتيل سفاكين دماء ثم أعلن أنه رسول الله ثم أعلن بعد ذلك أن الروح الإلهية حلت فيه حلولا ماديا جسمانيا وعاش إلى أن بلغ عمره قريب من الثمانين سنة حتى مات مقتولا على يد بعض أتباع أخيه صبح أزل قتل في عكا ودفن في قصر البهجة وقبره إلى الآن هناك أوصى هذا البهاء الأول الضال من بعده لولده اسمه إيه ابنه اسمه عباس أفندي الملقب بعبد البهاء بقول لك بيعبدوه بيقولوا ان ده ربنا ابنه اسمه ايه عبد البهاء اوصى له عبد البهاء ده كان مصيبه هو الشخصيه المؤثره الفاعله في دعوه البهائيه يعتقد البهائيون انه مشرع غير معصوم زار سويسرا وحضر مؤتمرات الصهاينه كلها ومنها مؤتمر بال الشهير وحاول ان يكون طابور خامس في العرب لتأييد الصهيونية ولما دخل الجنرال الليمبي المحتل المجرم إلى فلسطين استقبله البهاء باستقبال حافل عارفين الليمبي ده المجرم اللي لما دخل فلسطين ودخل سوريا خلع نعله ووضعه على قبر صلاح الدين الأيوبي وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين مجرم من أعداء الإسلام والمسلمين الليمبي ده ده إلى عهد قريب في بورسعيد كانوا كل سنة بيعملوا تمثال الليمبي ده مش كده ويحرقوه ويرموه بالإيه بالنعال سبحان الله العظيم سبحان الله المهم استقبل عبد البهاء الليمبي المجرم استقبال الأبطال لدرجة أن بريطانيا منحته لقب سير وأرفع الأوسمة طب الإنجليز يديله وسام ليه ويديله لقب سير ده أعلى من لقب باشا وبيه لقب عالي قوي سير ده ليه لأنه يخدم مصالح المستعمرين مش بقول لك البهائية خرجت في أحضان أعداء الإسلام من روس وإنجليز محتلين وصهيونية عالمية زار عبد البهاء عباس أفندي ده زار لندن وأمريكا وألمانيا والمجر والنمسا وجاء إلى الإسكندرية وأكبر محفل بهائي في العالم في شيكاغو أمريكا فيها 2 مليون بهائي هم كلهم على بعض 4 مليون أمريكا لوحدها فيها كام؟ 2 مليون سبحان الله ثم رحل إلى حيفا سنة 1913 ثم جاء إلى القاهرة مع الأسف وهلك بها سنة 1921 يعني عبد البهاء ده ربنا يعامله بعدله مع الأسف دفن في تراب مصر خلفه من بعده حفيده شوقي أفندي خلف جده عبد البهاء وصار على نهجه وأعد الجماعات البهائية وأسس بيت العدل البهائي الدولي اللي مقره فين في إسرائيل يبقى أكبر مؤسستين بهائيتين في العالم واحدة فين في إسرائيل والتانية في أمريكا شوف أمريكا وإسرائيل عايزين إيه من العرب ومن المسلمين أمريكا وإسرائيل ومات هذا الضال بلندن على إثر أزمة قلبية فقدمت الحكومة البريطانية قطعة أرض كبيرة هدية للطائفة البهائية يدفنوا فيهم يدفنوا فيهم موتاهم ويعملوا فيها معبد أمريكا إنجلترا روسيا إسرائيل البهائية طلعت في أحضان دول وفي سنة 63 في عهد الرئيس عبد الناصر يعني تولى تسعة من البهائيين شؤون بيت العدالة البهائي الدولي التسعة أربعة منهم أمريكان واثنين إنجليز وثلاثة من إيران ورئيسهم واحد يهودي صهيوني اسمه ميسون الأمريكي ده مختصر عن تاريخ البهائي طب معتقدات البهائية إيه؟ معتقداتهم إيه؟ أولا يعتقد البهائيون أن الباب اللي هو محقق علي محمد رضا الشيرازي هو الذي خلق جميع الأشياء وخلقها بكلمته وهو المبدأ الذي ظهرت عنه جميع الأشياء اثنين يقولون بالحلول والاتحاد مش قال لك ربنا حل في جسمي حلول مادي ربنا جوايا دي عقيدتهم يعتقدون بالحلول والاتحاد ثلاثة يعتقدون بتناسخ الأرواح يعني إيه؟ الواحد لما يموت روحه بتروح فين الجماعة البهائيون يقول لك هو وعمله كان عمله كويس تبقى روحه في جسم مخلوق جميل يعني انت كنت راجل صالح مت ربنا يحط روحك في فراشة عصفورة كروان حاجة حلوة طب كنت شرير يحط روحك بقى في جسم كلب حمار ذبابة وانا قلت ان بعض الجهلة لما يموت فيهم ميت وبعدين يلاقي كده بعد فترة فراشة بتحوم حواليه أو ذبابة حمرة كده لونها مختلف بترفرف من حواليه يقول لك إيه دي روح روح روح مين روح أبويا الله يرحمه يمشي علي ربنا سخط أبوك عمله دبانة روح إيه يا عم دي حشرة أرواح العباد من بعد موتهم إن كانوا شهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة مش كده؟ إن كانوا مؤمنين أرواحهم معلقة في شجر الجنة إن كانوا آه مؤمنين ماتوا مديونين أرواحهم محبوسة على باب الجنة إن كانوا كفار أرواحهم في الجحيم تعذب مش كده يقول لك لا لا في تناسخ أرواح ويقدسون العدد 19 مش عارف ليه عدد الشهور عند البهائيين 19 وعدد أيام الشهر 19 حاجة غريبة جدا والحروف بتاعت الكلمات عندهم على 19 ايه ده مش عارف ليه بيقدسوا الرقم 19 وانا قلت لاخوانكم اول امبارح وانا عدت الدرس لاهميته وعشان تحفظوه قلت ان كان في واحد ضلالي اسمه رشاد خليفة ادعى النبوة في أمريكا من حوالي 15 سنة أو يزيد قليلا قال أنا نبي وكان بيقدس برضه الرقم 19 قلت إن واحد سعودي قال له طرفة كده أنا لا أوافقه عليه لكن أنا بأنقل واقعة اتصل عليه فرد قال له أنا رشاد خليفة رسول الله قال له أنت رسول الله قال له أيوه قال له خلاص جبريل معك على الخط طالما انت عامل لي رسول بقى طالما انت عامل لي رسول طبعا انا نقلت هذا الكلام وان كنت لا اوافق قائله فيه آه يقولون كذلك بان الاديان تسع اديان احنا الاديان المعتبره عندنا في القران كم دين كم دين سماوي ثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية كل الأنبياء كانوا مسلمين بس الشرائع اختلفت لكل جعلنا شرعة ومنهاجا مش كده؟ فهنعترف باليهودية أيوة في نبي اسمه موسى وفي رسالة اسمها التوراة أيوة في نبي رسول اسمه عيسى ومعاه رسالة سماوية اسمها الإنجيل أيوة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم رسالته السماوية هي القرآن الكريم في دين تاني غير التلاتة دول لا البهائيون يقولون الأديان تسع أديان إزاي يعني يقول لك بوذا بوذا اللي الجماعة بتوع اليابان بيعبدوه وبتوع الهند بيعبدوه وبعض الأفغان والباكستان يعبدوه يقول لك بوذا نبي حاجة بقت بوظة يقولون بنبوة بوذا وبرهامة وكنفشيوس وزرادشت عابد النار عارف زرادشت ده ده كان حكيم فارسي عارف كان بيقول ايه يقول إذا مات زوج المرأة فأولى الناس من بعده بتسكين شهوتها هو ابنه وولدها بيبيح للواد يتجوز امه ده زرادست اللي بيقولك ده نبي واحد فاجر داعر يقول لك نبي سبحان الله من معتقدات البهائية أيضا أنهم يوافقون اليهود والنصارى في مسألة صلب المسيح عليه السلام ويفسرون القرآن بتفسيرات باطنية عجيبة مضحكة مش أنا فسرت لك تفسيرهم نقلت لك تفسيرهم للسنة أنا خاتم الأنبياء قال لك صح الحديث ده بس خاتم الأنبياء يعني إيه زينة الأنبياء كما أن الخاتم زينة اليد بيعتقد أن كل خمسين سنة ربنا بيبعت نبي كل خمسين سنة حاجة كده يعني من تفسيرهم الضال للقرآن الآية دي هم عندهم كتاب ألفوا الباب اسمه البيان قال لك ده بدل القرآن ده لغى القرآن وبعدين حسين النوري ألف كتاب سماه الأقدس ده أعظم عندهم من القرآن والتوراة والإنجيل الباب ألف كتاب اسمه إيه البيان عندنا احنا آيتين في القرآن ربنا يقول في سورة الرحمن خلق الإنسان علمه البيان يقول لك عارف تفسيرها ايه علمه البيان يعني ايه النطق يتكلم يفصح يعرب يعبر مش ده البيان ها قالوا لا علمه البيان يعني الكتاب بتاع الباب قرآنكم بيقول لكم ادخلوا في البهائية ازاي ده يا ضلالي لك ما هو مش الباب ألف كتاب سماه البيان قال لك ده بتاع ربنا اه ربنا بيقول لكم انه خلقكم اصلا عشان تعملوا بالبيان ده خلق الانسان ها علمه البيان يا سلام على التفسير العجيب اه حاجه كلها ابهه كلها بهاء كده بتنقط بهاء ومن معتقداتهم انهم ينكرون معجزات جميع الانبياء وينكرون الملائكه وينكرون الجن وينكرون الجنة والنار وينكرون القيامة لا في قيامة ولا جنة ولا نار الله طب والمحسن والمسيء قال لك ما في تناسخ أرواح يا أخي أحسنت بعد ما تموت روحك تطلع منك تتحط في كائن جميل مسيء تتحط في كائن قبيح أدي القصة لكن لا في جنة ولا نار اللي كل الرسل قالوا في قيامة وجنة ونار اليهود بيقولوا في نار وجنة النصارى بيقولوا في نار وجنة المسلمون يقولون هناك نار وجنة دول ايه يقول لك لا لا لا في جنة ولا نار ولا قيامة ولا ملائكة ولا جن كذلك يحرمون الحجاب على المرأة ويحللون المتعة وشيوعية النساء والأموال تشيع الملكية فيها مش من مؤسسين البهائية كرة العين اللي هي إباحية فاجرة اللي جوزها اتبرى من عياله منها ادي المرأة عندهم تشيع فيها الملكية سبحان الله العظيم صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من حق المرأة عندهم أن تطلق نفسها جوزها قرفها تقول له روح وانت طالق يلا بس بعد حاجة عندهم اسمها سنة الاصطبار زعلنا مع بعض نقعد سنة بعاد عن بعض وبعد كده ماليش مزاج اقول له طلقتك يقول لي طلقتك مش فارقه بقى مش فارقه وليس عندهم عده يعني المرأة تتطلق دلوقتي كمان نالوا ثانية بتاعت أحمد زويل مش ثانية كمان دقيقة تتجوز مش عدة طب ده هينتج عنه إيه؟ اختلاط إيه؟ الأنساب مش كده؟ يخرج منه ولاد حرام مش كده ايه كمان يساوون بين المرأة والرجل في الميراث تماما يقولون إن دين البهائية نسخ كل الأديان ونسخ شريعة النبي محمد خلاص اتلغت ويفسرون القيامة بأنها ظهور البهاء دي القيامة قبلتهم في الصلاة قصر البهجة في عكة حيث يرقد جثمان البهاء دي القبلة بتاعتهم معلوم ان قبلة جميع الانبياء اما بيت المقدس او المسجد الحرام دول لا جابوا قبلة جديدة قصر البهجة بعكة المحتلة باسرائيل يعني الصلاة عندهم تؤدى ثلاث مرات فقط مش خمسة كل صلاة ثلاث ركعات فقط الوضوء عندهم بماء الورد فإذا لم يجدوا ماء الورد الواحد لا يتوضأ ولا يتيمم إنما إذا أراد أن يصلي يقول بسم الله الأطهر الأطهر بسم الله الأطهر الأطهر خمس مرات لا توجد عندهم إطلاقا صلاة جماعة إلا صلاة الجنازة يكبرون على الميت فيها ست تكبيرات مع كل تكبيرة يقولون الله أبهى مش أكبر ما هم بيعبدوا مين البهاء يقولوا إيه الله أبهى الله أبهى الله أبهى ست مرات بيصوموا في الشهر التاسع عشر اللي هو آخر شهر في السنة البهائية ما هو السنة عندهم كم شهر 19 والشهر عندهم كم يوم 19 آخر شهر عندهم يوافق شهر مارس 19 يوم يصوموها من الشروق إلى الغروب ولا يأكلون ولا يشربون ويفطرون على يوم عيد النيروز عيد النيروز ده أصلا عيد فارسي من مخترعات عبيد النار الصوم عندهم مفروض على مين على الواحد من سن الحادية عشرة إلى اتنين واربعين سنة يعني واحد عنده اتنين واربعين سنة ويوم ما يصومش طب يطعم مكان الصيام لا طب عدة من أيام أخر لا وصل 42 سنة ياخد إعفاء هيه مش هنصوم تاني خلاص دي البهائية خلاص ينكرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وضعوا كتب عجيبة تعارض القرآن وهي مليئة بأخطاء لغوية وبعبارات ركيكة في الأسلوب كتاب الأقدس ده اللي يقول لك ده كلام ربنا الكلام ربنا اسمع بعض النماذج قال دي آية اسمع كتب عليكم تجديد أثاث البيت كل تسعة عشر عاما قال دي ايه آية ده كلام ربنا زورا كتب يعني ايه فرض عليكم تجديد أثاث البيت كل 19 سنة أنا قرأت الكلام ده لإخوانكم وعقبت قلت رواه نجار الكتب عليك تجدد فريضة عفش بيتك تجدده كل 19 سنة ده رواه نجار بقى عايز يبيع ويشتغل ويدق له مسمارين قال ده كلام ربنا مخابيل هؤلاء ايه كمان ليس لأحد أن يحرك لسانه ويلهج بذكر الله أمام الناس ده كلام ربنا ربنا يقول لك اوعى تذكرني قدام حد ليه ده قرآننا فيه بقى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ده كل عبادة محددة إلا الذكر يا أخي اذكر ربنا على قد ما تقدر اذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون مش كده اذكروا الله ذكرا كثيرا الذين يذكرون الله ها، قياما وقعودا وعلى جنوبه ربنا بيقول لك لا تنفك عن ذكري والنبي بيقول لا يزال لسانك رطبا ها بذكر الله يقول لك اوعى تذكر ربنا قدام الناس قال ده كلام ربنا دول طبعا بيفكرونا بمين بمسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة وبالأسود العنسي اللي ادعى النبوة وبسجاح اللي ادعت النبوة ومسيلمة الكذاب قال هو كمان معاه قرآن أقول له فين قرآنك يا مسيلمة قال أهو الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير قال له أصحابه يا كذاب إن محمدا عندما تكلم عن الفيل ذكر تاريخ وعبرة تعرفها العرب وأنت عندما تتكلم عن الفيل لا يشغلك منه إلا خرطومه الطويل وذيله القصير نعلم أنك كذاب لكن كاذب من بني حنيفة أفضل من صادق من قريش عصبية ما ربنا قال للنبي فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون جحود حسد ايه تاني يا مسيلمة قال معايا آية برضه ربنا بيقول فيها يا ضفدع يا بنت الضفدعين نصفك في الماء ونصفك في الطين نقي أو لا تنقين قال ده ايه كلام ربنا الراجل الغبي ده ايه كمان حب يألف صورة على نهج المرسلات عرفة فقال ايه ها والطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا والخابزات خبزا فالآكلات أكلا رواه فران برضه مألفه وهو قاعد في طابونة إيه الخيبة دي فدول يقول لك معانا كتاب اسمه الأقدس بتاع ربنا سمعني يا اخوي شنف وداني يا امور كتب عليكم تجديد اثاث البيت كل تسعة عشر يوما رواه نجار إيه العبط في الهبل ده ايه ده طيب البهائيون بينتشروا فين مواقع نفوذهم فين طاقة الغالبية العظمى من البهائية في أمريكا 2 مليون وبعدها في إيران والعراق وقلة في سوريا وفي فلسطين وفي لبنان وفي مصر المفتي قال دول حوالي 30 واحد 50 واحد وأكبر رقم قالوا دول ألف واحد بالكتير ألف واحد أغلقت محافلهم في مصر بقرار جمهوري من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1960 ورماهم في السجن واخذ اموال محافلهم وجعلت في جمعيه تحفيظ القران ودي حسنه فعلا وعمل كويس اصاب فيه آه، الرئيس عبد الناصر وكل له وعليه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم اي نعم وبعدين صدرت الفتاوى من المجامع العلميه الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي وعن دار الإفتاء كل يفتي بأن البهائية فرقة كافرة ضالة مرتدة اسمع يا سيدي فتوى سيب لي دي. فتوى مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي بالإجماع قال الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده فقد استعرض مجلس المجمع الفقهي نحلة البهائية التي ظهرت في بلاد فارس بين قوسين إيران في النصف الثاني من القرن الماضي ويدين بها فئة من الناس منتشرون في البلاد الإسلامية والأجنبية اليوم ونظر المجلس فيما كتبه ونشره كثير من العلماء والكتاب المطلعين على البهائية وصلوا إلى الآتي أن البهائية دين مخ جديد مخترع قام على أساس البابية التي هي أيضا دين مخترع صلوا على الرسول ثم قال وهذه البهائية تطورت حتى أعلنت أن جميع الديانات جاءت مقدمات لظهور البهاء ولظهور دينه وأن جميع الديانات ناقصة ولا تكملها إلا البهائية وأن البهاء متصف بصفات الله وأنه مصدر أفعال الله وأن اسم الله الأعظم اسمه يبقى البهاء ده إيه؟ قال ده اسم الله الأعظم وأنه هو المعني برب العالمين أعوذ بالله وأتى هذا الضال بعبادات مبتدعة يعبده بها أتباعه ثم قال وقرر المجمع الفقهي بإجماع الآراء خروج البهائية والبابية عن شريعة الإسلام واعتبارهما حربا على الإسلام وكفر أتباع البهائية والبابية كفرا بواحا سافرا لا تأويل فيه وإن المجمع ليحذر المسلمين في جميع بقاع الأرض من هذه الفئة المجرمة الكافرة الضالة ويهيب بهم أن يقاوموها ويأخذوا حذرهم منها لا سيما أنها قد ثبت أن مساندة الدول الاستعم... الاستعمارية لها للقضاء على الإسلام ولتفريق وحدة المسلمين أدي فتوى المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي طب والأزهر عندنا قال إيه أهو فتوى دار الإفتاء المصرية في عهد شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق فتوى مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق واللي أقرها برضو الدكتور محمد سيد طنطاوي نفس الفتوى فيها إيه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرف بالبهائية والبابية على ما عرفناه ثم قال صلى على الرسول والبابية والبهائية فكر خليط من فلسفات وأديان متعددة ليس فيها جديد تحتاجه الأمة الإسلامية لإصلاح شأنها وجمع شمله بل وضح أنها تعمل لخدمة الصهيونية ولخدمة الاستعمار وهي سليلة أفكار ونحل ابتليت بها الأمة الإسلامية حربا على الإسلام وباسم الدين ثم قال الشيخ علي جاد الحق علي جاد الحق في فتوى مجمع البحوث الإسلام قال ولقد قاوم المجتمع المسلم البهائية منذ ظهرت عارضها الشعب الإيراني وعلماؤه وحكومته وناظروا مبتدعها الأول الباب بل وحكم عليه بالردة والإعدام وحين وفدت البهائية إلى مصر أفتى الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر أفتى بكفر مرزا عباس زعيم البهائي ونشرت هذه الفتوى في جريدة مصر الفتاة في في 27 12 سنة 1910 وصدر حكم محكمة المحلة الكبرى الشرعية في 27 12 1910 بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية باعتباره مرتد وأصدرت لجنة الفتوى بالأزهر في 23 9 سنة 1947 فتويين بردة من يعتنق البهائية وصدرت فتوى عن دار الإفتاء المصرية سنة 1939 بأن البهائي مرتد عن الإسلام وأخيرا أجابت أمانة مجمع البحوث الإسلامية الجهات المسؤولة بفتوى تفتي فيها بأن البهائي مرتد كافر خارج عن دين الإسلام سبحان الله ثم قال والمسؤولون كذلك قاوموا البهائية مقاومة شديدة يعني الرئيس عبد الناصر سنة 1960 بقرار جمهوري طيرهم أغلق محافلهم ووضعهم في السجون وجعل أموالهم إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم وحكم بالحبس والغرامة حكم بالحبس والغرامة في قضية رقم 316 سنة 65 على عناصر بهائية كما قبض على غيرهم في طنطا وسوهاج وأودعوا السجن في عهد عبد الناصر وقبض على مجموعة من البهائيين سنة 1985 يعني في العهد الحالي ودخلوا السجن وكان منهم الرسام بيكار اعتقلوا بتهمة الترويج لأفكار متطرفة تزدري وتحتقر الأديان السماوية أدي آه فتوى الشيخ علي جاد الحق ثم يقول جاد الحق علي جاد الحق يقول إن هذا المذهب البهائي وأمثاله من نوعيات الأوبئة الفكرية الفتاكة التي يجب أن تجند الدولة كل إمكاناتها للقضاء عليها ولمكافحته صلى على الرسول ثم يقول الشيخ شيخ الأزهر الله يرحمه عقيدة الإسلام يجب أن تصان ولا تقل في مرتبتها عن حماية الأجساد بل إن العقيدة أولى من حماية الجسد ويجب على مصر أن تذكر دائما أنها قامت بالدفاع عن الإسلام مذ دخلت فيه لقد حاربت وحررت فلسطين واستردت القدس وحاربت في العاشر من رمضان اليهود باسم الإسلام وتحت لوائه وبصيحة الله أكبر وبهذا اللواء انتصرت وبهذه الصيحة غلبت ثم قال وعليها أن تطهر أرضها من هذه الأرجاس وأن تنفي عنها هذا الخبث ليستقيم بها الأمر ولتظل باسم الإسلام رائدة وناهضة ثم يقول دي الفتوى الرسمية بتاعت الأزهر ثم يقول بالنص إن الإسلام لا يقر أي ديانة إلا التي أمرنا القرآن باحترامه الإسلام المسيحية اليهودية وكل ديانة أخرى غير هذه الثلاثة غير مشروعة بل هي مخالفة للنظام العام والأزهر يهيب بالمسؤولين في جمهورية مصر العربية أن يقفوا بحزم ضد هذه الفئة الباغية على دين الله وعلى النظام العام لهذا المجتمع ويجب أن ينفذ حكم الله فيهم إن هؤلاء أجرموا في حق الإسلام وفي حق الوطن ويجب أن يختفوا من الحياة لا أن يجاهروا بالخروج عن الإسلام ده كلام مين يا أخوانا شيخ الأزهر فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالإجماع صادرة سنة صادرة سنة 2003 15 12 2003 ولا واحد من علماء الأزهر شاذ كلهم قالوا البهائيين دول مرتدين شوية كفر شيخ الأزهر الحالي أيد نفس الفتوى مفتي البلاد الحالي والسابق والسابق كله أيد نفس الفتوى مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة اعتبر أن السماح بذكر البهائية في خانة الديانة أمرا غير سديد بل هو خروج عن الحكمة سبحان الله العظيم سبحان الله ثم قال والبهائية ليست ديانة ولا مذهب بل هي فرقة ضالة مين تاني الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية قال إن هذا الحكم الإداري بالاعتراف بالبهائية كدين يدلل على أن مصر تتجه إلى العلمانية وأنها أصبحت فعلا دولة علمانية مع أن الأصل فيها أنها دولة إسلامية مين كمان آه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم مين كمان الدكتور أحمد عمر هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامي ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب قال البهائية فرقة ضالة ومنحرفة ولا يحق أن نسميها دينا أو مذهبا أو فرقة منسوبة للإسلام أو لأي دين سماوي ولذلك لا يجب أن ترد في الأوراق الرسمية على أنها ديانة وكل العلماء أنكروها وبينوا بطلانها مين كمان أنا بجيب الرسميين وده لغرض مين كمان الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامي وأستاذ الفقه والشريعة بالأزهر قال البهائية ليست دين وإنما هي فكرة مضادة للدين وخاصة لدين الإسلام وراءها من يحركها بهدف تحطيم الإسلام وإذا علمنا أن المركز الرئيسي له والقبلة لها في إسرائيل وأن من عقائدها عدم رفع السلاح في وجه أي محتل أو مستعمر تبين لنا لماذا احتضنها أعداء الإسلام طب والعلاج بث العلم
بث العلم فين إتاحة فرص أكبر للعلماء في الإذاعات في المرئيات صفحات في الجرائد في المساجد حرية الحركة في الجامعات ينوروا الشباب يعلموهم بث العلم إنما أنت عارف إعلامنا النهاردة منشغل بإيه يعني قرأت امبارح إن جابوا فيلم فرنساوي على القناة التانية في مشهد جنسي المدة الدقيقة كاملة مشهد جنسي كامل راجل عريان يزني بامرأة عارية تماما تعرض في القناة الثانية في التلفزيون المصري الأسبوع اللي فات وزير الإعلام بيحقق مع كل المسؤولين في القناة الثانية قالوا ما هو الأفلام دي بتتعرض على الرقابة الأول وفعلا المشهد ده اتحذف الر... الرقيب قال احذفوه ويبدو الناس يحذفوه فعرضوه كده جنس كامل ده نشر في الجرائد هذا الخبر الاعلام مشغول بايه وجاب لي افلام فرنساوي ليه الله ما تعلم الناس دينها يا اخي يقول لي بنعمل بنجيب برامج اه البرنامج عشر دقايق وفتاوى معلبه ايه واحد في برنامج بيقعد بالساعتين كل يوم جايب مغنية لبنانية قاعد هو وصاحبه يتغزلوا في نعل المغنية في الجزمة يتغزلوا فيه وبعدين بيكلمها عن عمليات تجميل الفنانات للشفايف شوف الخيابة فتقول له المتهتكة دي تقول له سعادتك يا أستاذ فلان بتحب الشفايف العريضة ولا الشفايف الدقيقة يقول لها اللي تعرف تبوس تبقى أحسن وده ينشر ويخش بيوتنا ايه ده ايه ده ما تعلموا الناس دينها يا اخي يا بث العلم لا علاج للغلو في الدين لا علاج لما يسمون بالجماعات المتطرفة لا علاج للبهائية لا علاج إلا بث العلم العلم ده اللي بيستأصل أي فكرة منحرفة أي انحراف أساسه فكرة اي انحراف في اي حاجة اساسه فكرة يبقى العلاج اللي بيستأصل علاج ايه الفكرة يبث العلم النافع هذا ما أعلم والله سبحانه أعلى وأعلم والله أسأل أن يجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلدنا من كل شر اللهم احفظ بلدنا من كل شر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف الأبصار اصرف أبصارنا عن معصيتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف الأبصار اصرف أبصارنا إلى طاعتك اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح ولاة أمورنا أصلح ولاة أمورنا اهدهم للعمل بقرآنك اهدهم للعمل بسنة رسولك اهدهم للعمل بقرآنك اهدهم للعمل بسنة رسولك آمين آمين أقول قولي هذا وبارك الله لكم وفيكم وعليكم وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته